وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وأهلا بكم مع درس من دروس الكيمياء على شاشة قناة الرحمة وأسأل الله العلي العظيم أن يملأ أيامنا هذه رحمة وفضلا وأن يجعلنا وإياكم في هذه الأيام من عباده الصالحين وأبنائي وبناتي قبل ما أبدأ كيف حالكم كيف حالكم مع الله في هذه الأيام هل تستغلون أوقاتها في المذاكرة وفي الطاعات وفي ذكر الله سبحانه وتعالى أم نضيعها في اللهو والهزل وما لا يعود عليك لا بمنفعة في دنيا ولا دين اتق الله في نفسك واتق الله في أبويك اللذان يتمنيان لك التوفيق ويبذلان أقصى الجهد لأن تكون طالبا ناجحا مجتهدا اتق الله في أمتك التي تنظر إليك وتتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ترى جيلا يرفع عن هذه الأمة الوهن والضعف الذي انتابها أملنا في جيلكم أن يجعل الله سبحانه وتعالى على يديه رفعة هذه الأمة وعلو شأنها فاتقوا الله في أنفسكم وفي آبائكم وفي أمتكم ولا تضيعوا أوقاتكم وتعالوا معي اليوم نبدأ درسا جديدا من دروس الكيمياء تكلمنا المرة الماضية عن عناصر الأقلاء في المجموعة الأولى وقلنا أن عناصر الأقلاء هي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والربيديوم والسيزيوم والفرانسيوم ولكنه من العناصر المشعة وتكلمنا عن خامات هذه العناصر وعن خواصها العامة وعن تفاعلاتها الكيميائية واليوم بحول الله وقوته نكمل آه كلامنا عن الأقلاء وندرس معا أولا تأثير الحرارة على مركبات الأقلاء الأكسجينية وأشرنا إليها سريعا في المرة الماضية وقلنا ان مركبات الأقلاء مركبات أيونية عالية الثبات يصعب تفككها حراريا وهناخد مع بعض مثالين من المركبات أشرنا إليهم في المرة الماضية نراجعهم بسرعة حتى نبدأ في مركبات الصوديوم قلنا ان مركبات الأقلاء الأكسجينية تشمل الكربونات مركبات الأقلاء في عندنا منها الكربونات والنترات طبعا من هذه المركبات ليست كل مركبات الأقلاء كربونات ونترات الكربونات قلنا جميع الكربونات لا تنحل بالحرارة عدا كربونات الليثيوم الا اي 2 سي او 3 هي الوحيدة اللي بتتفكك بالحرارة وبتتفكك كربونات الليثيوم عند درجة 1000 درجة مئوية يعني Li2CO3 لو سخناها إلى درجة 1000 درجة مئوية هتنحل إلى أكسيد ليثيوم ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون أما لو خدت أي كربونات أخرى ولتكن كربونات الصوديوم أو البوتاسيوم وسخنتها هتنصهر ولا تنحل بالتسخين ده بالنسبة للكربونات أما النترات فكما قلنا تنحل انحلال جزئي إلى نيتريت يعني نترات NaNO3 بالحرارة بيدينا NaNO2 ويخرج مع كل مول نترات نص مول من الأكسجين يتصاعد آه وكذلك انحلال نترات البوتاسيوم جميع نترات الأقلاء تنحل انحلال جزئي إلى نيتريت ويتصاعد غاز الأكسجين وانحلال نترات البوتاسيوم بيكون مصحوب بفرقعة شديدة ولذلك يستخدم نترات البوتاسيوم في صناعة البارود وقلنا أن مركبات الأقلاء مركبات أيونية ولذلك تستخلص من هاليدات هاليداتها من مصادر هاليداتها بالتحليل الكهربي واليوم إن شاء الله هنبدأ مركبات الصوديوم وأشهر مركبات الصوديوم الصودا الكاوية وصودا الغسيل الصودا الكاوية اللي هي NaOH وتحضر بالتحليل الكهربي لمحلول كلوريد صوديوم فعايز الفت انتباهك الى نقطه مهمه ان انا لو حللت مصهور كلوريد الصوديوم زي ما قلنا المره اللي فاتت هحصل منه على الصوديوم ولكن لو حللت لو عايز احصل على م- هيدروكسيد الصوديوم بنحلل هيدروكسيد آه، محلول كلوريد الصوديوم يعني ان اي سي ال مسحور ده لما اعمله تحليل كهربي هيدينا صوديوم بينما ان ACL محلول لو عملته تحليل كهربي هيدينا ان AOH وتحليل المحلول ان ACL اخدناه السنه اللي فاتت ولكن حبيت اشير اليه هنا عشان ااكد ان الحصول على الصوديوم بيكون بالتحليل الكهربي لمسحور ان ACL وليس محلول ان ACL لو انا عايز صوديوم هيقوم يتجه الصوديوم بعد كده للمهبط زي ما قلنا ويحدث له عمليه اختزال ويختزل الصوديوم ويستعيد الالكترون المفقود وتستعيد ايونات الصوديوم الكترونها وتعود الى فلز الصوديوم مره اخرى عند المهبط. يبقى هيدروكسيد الصوديوم اللي هو ان اي او اتش الذي يحضر بالتحليل الكهربي لمحلول كلوريد صوديوم اهم خواصه خواص الصودا الكاويه أول حاجة أنها مادة صلبة بيضاء متميعة يعني تمتص بخار الماء من الهواء الجوي آه، تذوب في الماء وذوبانها طارد تتفاعل مع الأحماض وتعطي ملح وماء ومن أشهر تفاعلاتها مع الأحماض تفاعل NaOH مع HCl أو مع H2SO4 كمثالين لتفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع الأحماض هنا هيديني NaCl وميه وهنا هيديني ان اي 2 اس او 4 و H2O يبقى تتفاعل صودا الكاويه مع اتش سي ال ويتكون ملح كلوريد وميه ومع H2SO4 ويتكون ملح كبريتات صوديوم وميه طيب بالنسبه لاستخدامات صودا الكاويه أول حاجة بتستخدم في صناعة الصابون يعني لو فاعلنا صودا كاوية مع زيت نباتي بيتكون الصابون أيضا بتستخدم في تحضير صودا الغسيل اللي هي كربونات صوديوم المتهدرتة أو المائية بتستخدم صودا الكاوية في تنقية البترول من الشوائب الحمضية وبتستخدم صودا الكاوية في الكشف عن بعض الكاتيونات زي النحاس والألمونيوم وحديد 2 وحديد 3 النحاس بتعطي راسب آه، أزرق بالتسخين أسود الألمونيوم بيتكون راسب أبيض جيلاتيني من هيدروكسيد ألمونيوم ALOH3 يذوب في وفرة من NaOH مكونا ميتا ألومينات الصوديوم آه، أيضا مع ال- ال- ال- الحديد 2 يتكون راسب أخضر باهت ومع حديد 3 يتكون راسب بني محمر تستخدم أيضا صودا الكاوية في صناعة الورق وفي صناعة الحرير الصناعي يبقى تستخدم في صناعة الورق في صناعة الحرير الصناعي في صناعة الصابون بالتفاعل مع زيت النباتي في الكشف عن الكاتيونات زي ال- النحاس وحديد 2 وحديد 3 والألمونيوم وأهم حاجة يهمني في الباب بتاعنا مع النحاس والألمونيوم مع النحاس بيدينا هيدروكسيد نحاس راسب أزرق أسود بالتسخين مع الألمونيوم يدي راسب أبيض جيلاتيني يذوب في وفرة من هيدروكسيد الصوديوم حيث يتحول إلى ميتا ألومينات الصوديوم طيب بعد كده عندنا صودا الغسيل المركب الثاني من مركبات المجموعة الأولى اللي هو هيدروكسي- كربونات الصوديوم المائية أولا كربونات الصوديوم إذا كانت مجرد كربونات لا مائية بتبقى صيغتها Na2CO3 إذا كانت مائية أو متهدرتة يسموها هتبقى Na2CO3 10H2O إذا كانت مائية يطلق عليها اسم صودا الغسيل يبقى صودا الغسيل اللي هي كربونات الصوديوم المتهدرتة أو المائية طيب الحصول على صودا الغسيل في عندنا حاجتين إما في المعمل وإما في الصناعة في المعمل بإمرار غاز ثاني أكسيد الكربون في محلول هيدروكسيد صوديوم يعني CO2 نمرره في محلول هيدروكسيد صوديوم ساخن هيتفاعل ثاني أكسيد الكربون مع هيدروكسيد الصوديوم يتكون كربونات صوديوم ومية إذا ترك المحلول لحد ما يبرد بتبدأ تتحد كل أو يتحد كل جزيء من كربونات الصوديوم مع عشر جزيئات مية وبعد ما يبرد المحلول تنفصل بلورات Na2CO3 و10 H2O تاني بنقول ان بامرار غاز ثاني اكسيد الكربون في محلول هيدروكسيد صوديوم ساخن بيتكون Na2CO3 وميه بعد ما نسيب المحلول لحد ما يبرد أثناء التبريد تدريجي تبدأ تتحد أي كربونات الصوديوم مع جزيئات الماء وتكون لي بلورات من صودا الغسيل يمكن الحصول عليها بعد فترة أو بعد تبريد المحلول الساخن وإمرار ثاني أكسيد الكربون عليه ده اللي هو تحضير صودا الغسيل في المعمل أما في الصناعة فعندنا طريقة اسمها طريقة سولفاي ودي طريقة تحضير صودا الغسيل في الصناعة استطاع العالم سولفاي الحصول على صودا الغسيل بإمرار غازين غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز النشادر على محلول من كلوريد الصوديوم يعني كلوريد الصوديوم ومية يبقى أخد ثاني أكسيد الكربون نشادر محلول كلوريد الصوديوم الأربعة دول مررهم مع فاعلهم مع بعض فنتج منهم كلوريد أمونيوم وبيكربونات صوديوم يبقى أنا عندي هنا الناتج بيكربونات صوديوم لو خدنا بيكربونات الصوديوم عملنا لها تحلل حراري هيبقى كل 2 جزيء بيكربونات صوديوم تنحل بالحرارة إلى جزيء كربونات صوديوم ومية وثاني أكسيد كربون تاني بنقول إن سولفاي استطاع إنه يحصل على صودا الغسيل أو كربونات الصوديوم بطريقة إمرار غازين اللي هم غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز النشادر على ده هنا غازي ثاني أكسيد الكربون والنشادر على محلول كلوريد صوديوم فحصل من غازين ثاني اكسيد الكربون نشادر ومحلول كلوريد الصوديوم على بيكربونات صوديوم وكلوريد امونيوم اخذ بيكربونات صوديوم بالتسخين نحصل على كربونات صوديوم وهنا خلي بالك من نقطه قبل ما اسيب الوحده الاولى خلي بالك من الفرق بين اثر الحراره على كربونات الصوديوم والبيكربونات على الكربونات قلنا من شوية أن كربونات صوديوم تنصهر ولا تنحل بالحرارة فلو قال لي ما أثر الحرارة على كربونات الصوديوم أقول له زي ما قلنا المرة اللي من شوية أنها تنصهر ولا تنحل أما أثر الحرارة على بيكربونات صوديوم آه بيكربونات صوديوم تنحل إلى كربونات صوديوم وثاني أكسيد الكربون ومية أختم كلامي في الفصل الأول من الباب الرابع بأن الكربونات في الأقلاء لا ينحل منها غير كربونات الليثيوم أما كربونات صوديوم فإذا سخناها تنصهر ولا تنحل أما بيكربونات الصوديوم لو اتسخنت بتنحل إلى كربونات صوديوم وثاني أكسيد الكربون ومية كده يبقى انتهينا من الفصل الأول في الباب الرابع واتكلمنا فيه عن الأقلاء وهحاول كده ألمه بسرعة وبعدين بعد كده نبدأ مع بعض إن شاء الله دلوقتي برضه في الفصل الثاني اللي هو عناصر المجموعة 5 اي قلنا ان المجموعة الأولى اللي هي أعلى العناصر إيجابية في الجدول الدوري وأعلى عنصر فيها هو السيزيوم تتميز عناصر الأقلاء بكبر حجمها الذري وصغر جهد التأين وصغر الميل وصغر السالبية تتميز عناصر الأقلاء أيضا بنعات أكسدة موجب واحد المستوى الطاقة الأخير فيه إلكترون واحد مما يترتب عليه ضعف الرا- أو ضعف الرابطة الفلزية فيها وانخفاض درجة انصهارها ولذلك نجد أن الصوديوم درجة انصهاره ضعيفة أو منخفضة مقارنة بدرجة انصهار مثلا الألمونيوم أو غيره من الفلزات رغم أن الاثنين فلزات ولكن الرابطة الفلزية في الصوديوم ضعيفة لوجود إلكترون واحد في المستوى الخارجي أيضا عناصر ال- ال- الأقلاء آه، تتميز بأنها نشطة جدا عوامل مختزلة قوية آه، عوامل مختزلة يعني يسهل فقد إلكترونات تكافؤ نتيجة كبر الحجم الذري وصغر جهد التأين ولذلك تتفاعل مع الهواء الجوي وقلنا مع الهواء قسمناها قسمين الليثيوم يتفاعل مع النيتروجين مكونا نيتريد ليثيوم الذي يذوب في الماء ويكون هيدروكسيد ليثيوم ونشادر وباقي العناصر إذا تركت معرضة للهواء الجوي تفقد بريقها ولمعانها وتصدأ أيضا قلنا المرة اللي فاتت أنها تتفاعل مع الأكسجين وتكون ثلاثة أنواع من الأكاسيد أكسيد وفوق أكسيد وسوبر أكسيد الليثيوم بيكون أكسيد البوتاسيوم يكون فوق أكسيد آسف الصوديوم يكون فوق أكسيد والبوتاسيوم يكون سوبر أكسيد ويشبه البوتاسيوم الربيديوم والسيزيوم يبقى الليثيوم يكون أكسيد ليثيوم اللي هو Li2O الصوديوم يكون فوق أكسيد صوديوم Na2O2 البوتاسيوم يكون سوبر أكسيد البوتاسيوم اللي هو KO2 وقلنا أن الأكاسيد الثلاثة بتختلف في عدد تأكسد الأكسجين فعدد تأكسد الأكسجين في الأكسيد سالب 2 في فوق الأكسيد سالب 1 في سوبر الأكسيد سالب نص وقلنا ان فوق الاكسيد والسوبر اكسيد عوامل مؤكسده قويه ايضا تتفاعل مع الهيدروجين وتكون هيدريدات يعني الصوديوم يكون لي ان اي اتش الليثيوم يكون ال اي اتش وقلنا ان هيدريدات آه، الأي- المر- الفلزات مركبات ايونيه عدد تاكسد الهيدروجين فيها سالب واحد واذا حللناها تحليل كهربي بيتجه الهيدروجين الى المصعد لانه شحنته سالبه وليه سالب قلنا المرة اللي فاتت انه اعلى سالبية من جميع الفلزات وعشان كده الصوديوم مع الفلزات بياخد سالب ومع اللا فلزات بياخد موجب ايضا تتفاعل مع الماء والاحماض عن طريق ان الفلزات الاقلاء نشطة بتسبق الهيدروجين في السلسلة وبالتالي بتحل محل الهيدروجين في الماء والاحماض فاذا فعلت صوديوم مع مية بيتكون هيدروكسيد صوديوم ويتصاعد غاز الهيدروجين لو فعلت صوديوم مع حمض يتكون ملح الصوديوم وتصاعد غاز الهيدروجين وتفاعلات الصوديوم مع الماء أو الأحماض تفاعلات مصحوبة بخروج الهيدروجين وخروج طاقة تكفي لإشعال هيدروجين بفرقعة آه، أيضا آه، قلنا تتفاعل مع الهالوجينات وتكون أعلى مركبات الأقلاء ثبات اللي هي آه، NaCl آه، NAF NABr آه، KCl أي مركب من مجموعة 1A مع المجموعة 7A واتكلمنا كتير في الجدول الدوري عن المجموعة 1A و7A طرفي الجدول وقلنا ان هم اعلى فرق في السالبيه وبالتالي اكثر المركبات ثبات ولذلك لما جينا نتكلم النهارده عن اثر الحراره على مركبات الاقلاء الاكسجينيه قلنا ان صعب تحللها فالكربونات مثلا لا تنحل بالحراره باستثناء كربونات الليثيوم ودي بتنحل عن درجه 1000 درجه مئويه آه، أيضا بيستفاد من الحجم الذري وكبر الحجم الذري وصغر جهد التأين في عمل الخلايا الكهروضوئية وفسرنا الظاهرة الكهروضوئية بأنها انبعاث وخروج الإلكترونات من العما- المعادن ذات الحجم الذري الكبير وجهد الت- التأين الصغير زي السيزيوم والبوتاسيوم بمجرد سقوط الضوء عليها والنهارده اتكلمنا عن مركبات الاقلاء اتكلمنا عن هيدروكسيد الصوديوم واتكلمنا عن صودا الغسيل ونبدا بعد الفاصل ان شاء الله في شرح المجموعه 5A اترككم في فاصل قصير ونعود والسلام عليكم السلام عليكم آه نبدأ آه إن شاء الله مع بعض دلوقتي عناصر المجموعة الخامسة اللي هي المجموعة 5A وعناصر المجموعة الخامسة زي ما احنا شايفين مع بعض كده هي عناصر النيتروجين والفوسفور والزرنيخ والأنتيمون والبزموت آه، النيتروجين عدد ذري سبعة وبالتالي لو وزعناه هيبقى توزيعه هيليوم وبعدين 2s2 2 p 3 النيون اللي بالفوسفور 15 يبقى نيون 10 3 s 2 3 p 3 ال- الزرنيخ 33 هيبقى أرجون 18 4 s 2 3 d 10 4 p 3 ال- الانتيمون Sb 51 هيبقى كريبتون 36 5 s 2 4 d 10 5 p 3 آه البيزموت آه 83 هيبقى زينون 6 s 2 4 f 14 5 d 10 6 p 3 يعني لو بصيت معايا هتجد ان التوزيع الخارجي لها للمجموعة 5A n s 2 n p 3 لو بصينا نجد ان النيتروجين لا فلز والفوسفور ايضا لا فلز بينما الزرنيخ شبه فلز والأنتيمون شبه فلز والبيزموت فلز آه، يعني مجموعة تجمع بين الفلزات في الآخر وتبدأ بلا فلز ثم تقل الصفة اللافلزية وربما واحد يستغرب شوية زي مجموعة واحدة فيها فلز- لا فلزات وأشباه فلزات وفلزات هقول إن أنا أصلا إن أنا عندي عاملين بيؤثروا في خواص العنصر الفلزية واللافلزية عدد الإلكترونات المستوى الخارجي والحجم الذري فخلي بالك إن دي المجموعة ال- ال- ال- ال- الخمسة لكن كل ما اتجهنا إلى أسفل ع- حجم الذرة بيزيد فيبدأ يأثر فيها شوية فتجد إن عنصر زي البيزموت رغم وجود خمس إلكترونات في المستوى الخارجي فإنه فلز وإن كان فلز ضعيف ولكنه فيه بعض الصفات أو الخواص الفلزية نتيجة إن الحجم الذري طغى شوية وأثر شوية أكتر على عدد الإلكترونات الموجودة في المستوى الخارجي فرغم أن المستوى الخارجي فيه خمسة إلا أنه نتيجة كبر حجمه الذري فهو ست مستويات فكبر الحجم الذري أثر أكتر فأخذ الخواص الفلزية رغم وجود خمس إلكترونات في المستوى الخارجي النيتروجين متوفر في الهواء الجوي فهو يحتل أكبر نسبة في الهواء من عناصر مكونات الهواء الجوي أما الفوسفور فليه خامين الخام الأولاني اللي هو فوسفات الكالسيوم والخام الثاني اللي هو الأباتايت فوسفات الكالسيوم صيغتها CA3PO4 الكل اتنين أما الأباتايت فهو مخلوط من فلوريد كالسيوم وفوسفات كالسيوم باقي العناصر اللي هي الزرنيخ والأنتيمون والبزمت بتوجد في صورة كبريتيدات فنجد ان كبريتيد الزرنيخ وكبريتيد الانتيمون والبزموت الزرنيخ As 2 S 3 والانتيمون Sb 2 S 3 والبزموت Bi 2 S 3 يبقى خامات عناصر ال- المجموعة ال 5A النيتروجين موجود في الهواء الجوي الفوسفور موجود في فوسفات الكالسيوم الصخري اللي هي Ca 3 PO 4 كل اتنين وخام الاباتايت والاباتايت عبارة عن فلوريد كالسيوم مع فوسفات كالسيوم باقي العناصر توجد في صورة كبريتيدات آه، أيضا لو جينا في نقطة مهمة أن عناصر المجموعة الخمسة النيتروجين بيوجد الجزيء بيتكون من ذرتين الفوسفور جزيئه الفوسفور والزرنيخ والأنتيمون في الحالة الصلبة الجزيء بيتكون من ذرة واحدة لكن في الحالة البخارية الجزيء بيتكون من أربع ذرات يعني لما أجي أقول P الفرق بين P و P 4 P في الحالة الصلبة و P 4 في الحالة الغازية كذلك الزرنيخ As في الحالة الصلبة As 4 في الحالة الغازية والأنتيمون البزموت يتكون في الحالة الغازية جزيء من ذرتين ويشذ بذلك البزموت عن باقي الفلزات لأن الأصل في جزيء الفلز أنه بيتكون من بلورة فلزية ذرة واحدة بينما البزموت في الحالة الغازية جزيء بيتكون من ذرتين يبقى عناصر المجموعة الخمس اللي ما احنا شايفين نيتروجين فوسفور زرنيخ أنتيمون بزموت طيب في نقطة مهمة قبل ما, ما ننقل على جزئية تانية إن عناصر المجموعة الخمسة بتنتهي كلها ب 3 وده هيذكرني بحاجة مهمة إن عناصر المجموعة الخمسة عناصر مستقرة نسبيا لأن المستوى الفرعي الأخير ليها اللي هو البي نصف مكتمل ولذلك بنجد إن عناصر المجموعة الخمسة تتميز بشذوذها زي ما خدنا قبل كده في الميل الإلكتروني وأيضا في جهد التأين فهي عناصر ذات جهد تأين عالي وميل إلكتروني منخفض نتيجة استقرار نظامها الإلكتروني فلما أجي أتكلم عن مجموعة 5A لازم أحط في اعتباري أن أنا بتكلم عن عناصر مستقرة تفاعلاتها تكون قليلة شوية النيتروجين زي ما هنعرف لما نيجي ناخد نيتروجين بعد شوية إن شاء الله هنجد النيتروجين لا يدخل في التفاعل إلا تحت ظروف خاصة لسبب استقراره الإلكتروني من ناحية ومن ناحية الثانيه أن جزيء النيتروجين بين ذرتيه ثلاث روابط فبالتالي بيكون الرابطة قوية بيصعب كسرها مما يجعل النيتروجين أكثر استقرارا وأقل قدرة على الدخول في التفاعل الكيميائي لاستقرار نظامه الإلكتروني من ناحية ووجود رابطة ثلاثية بين ذرتي النيتروجين من الناحية الثانية طيب بالنسبة لعناصر المجموعة الخمسة تفاعلاتها كتفاعلات عامة هناخد التفاعلات العامة ليها مع الهيدروجين ومع الأكسجين وبعدين ناخد صفة التآصل وبعدين نبدأ ندرس عنصر نيتروجين ومركباته وتفاعلات مركبات النيتروجين اللي هي النشادر والأسمدة وحمض النيتريك تعال أول نشوف تفاعلها مع الهيدروجين لو فعلنا عناصر المجموعة مع الهيدروجين ال N هيكون NH3 وال B هيكون BH3 ASH3 SBH3 BIH3 يعني هيدريداتها صيغتها XH3 ان اتش 3 اسمه الامونيا او النشادر PH 3 الفوسفين اي اس اتش 3 الارزين هيدريد الانتيمون هيدريد البيزموت يبقى الأمونيا NH3 كل ده ناتج من تفاعل عناصر المجموعة 5A مع الهيدروجين طيب لنا وقفة صغيرة كده مع هيدريدات المجموعة الخمسة اللي هي الأمونيا والفوسفين والأرزين والهيدريد الأنتيمون وهيدريد البيزموت أفكركم بحاجة احنا لما خدنا الأمونيا قلنا أن الأمونيا النيتروجين المستوى الخارجي فيه خمس إلكترونات ثلاثة بيكونوا روابط تساهمية خلي دي هنا كده أسهل عشان تفهمها معايا وهنا H ويتبقى عندي زوج من الإلكترونات الحرة موجود على ال N الزوج ده موجود هنا على ال N وعلى ال P وعلى وهكذا زوج الإلكترونات الحرة دوت ممكن أن تمنحوا ذرة ال N أو ال P أو غيرها إلى ذرة أخرى بها أوربيتال فارغ اللي هو ال H موجب ويتكون أيون الأمونيوم يعني هنا ده الأمونيا مع H موجب هيتكون أمونيوم اللي هو NH4 برابطة رابعة تناسقية بين ال N وال H موجب تناسقية ليه زي ما قلنا في الباب الثالث ان الالكترون بتوعها الاثنين جايين من نيتروجين فيتكون رابطة رابعة بين الN والH يتكون أيون الأمونيوم ومع الفوسفين هيتكون أيون الفوسفونيوم يبقى الأمونيا مع الهيدروجين أو برو- البروتون أو الهيدروجين يتكون أمونيوم يعني باختصار بنقول إن عناصر المجموعة 5A سواء نيتروجين أو فوسفور أو زرنيخ أو غيره ليهم القدرة على تكوين روابط تناسقية ليه؟ لوجود زوج من الإلكترونات الحرة على ذرة اللافلز أو ذرة العنصر يمكن أن تمنحه لذرة أخرى بها أوربيتال فارغ زي البروتون H موجب فيتحد النشادر مع H موجب ويكون لي NH 4 Cl وزي ما شرحناها قبل كده ان ال H موجب ده بيجي من الحمض يعني لو قال لي ما نوع الروابط المتكونة عند تفاعل النشادر مع HCl يعني النشادر NH3 HCl H موجب و Cl سالب H موجب هتكون رابطة تناسقية اللي هي دي مع ال N رابطة تناسقية مصدر إلكترونيها ذرة النيتروجين فتسمى ذرة نيتروجين ذرة مانحة والبروتون ذرة مستقبلة وبالتالي بنقول ان بتتكون رابطه تناسقيه بين ال NH3 وال H الرابعه ويتكون رابطه ايونيه بين NH4 موجب و Cl سالب والكلام ده سبق واخدناه مع بعض في الرابطه التناسقيه. طيب يبقى أنا عندي عناصر المجموعة ال- ال- ال- الخمسة تتحد مع الهيدروجين مكونة هيدريدات هيدريدات المجموعة الخمسة لها القدرة على تكوين روابط تناسقية وليه لوجود زوج من التيارات الحرة فيها كذلك أيضا هيدريدات المجموعة الخمسة تذوب في الماء مكونة قلويات وعشان كده حتى في أولى ثانوي كنا بنقول النشادر أنهيدريت قاعدة انهيدريت قاعدة ليه؟ لأنها بتذوب في الماء لو خدنا أي عنصر فيهم NH3 أي مركب آسف طبعا دي مركبات وليست عناصر NH3 مع H2O بيدينا NH4OH إيه اللي حصل هنا؟ إن إن ال- ال- ال- ال- الزوج الإلكترونات الحرة مستقبل للبروتون أخذ بروتون الماء عشان يكون معاه رابطة تناسقية وتكون عندي هنا ادي ال NH3 من الاول هم الثلاثه ده ال NH3 قبل التفاعل زوج الالكترونات اللي عنده اللي هو ده منحه ل H موجب فتكونت رابطه رابعه تناسقيه بين N المانحه لزوج الالكترونات و H اللي عندها اوربيتال فارغ واستقبلت زوج الالكترونات وتكون رابطه تناسقيه وبعدين مع ايون الهيدروكسيل السالب يتكون هنا رابطه ايونيه. يبقى عند ذوبان هيدريد النشادر أو هيدريد النيتروجين اللي هو NH3 في الماء إيه اللي بيحصل بيتحد النشادر مع H موجب من الماء برابطة تناسقية ويتكون أيون الأمونيوم وينجذب أيون الأمونيوم لأيون هيدروكسيد السالب وتتكون رابطة أيونية وبالتالي نجد أن هيدروكسيد الأمونيوم الناتج من ذوبان النشادر في الماء به ثلاث أنواع من الروابط روابط تساهمية أصلا موجودة قبل التفاعل في جزيء النشادر ثم رابطة تناسقية تكونت بين N بتاعة النشادر مع H موجب من المية وتكون رابطة تناسقية وكون لأيون أمونيوم NH4 ثم رابطة أيونية عن طريق تجاذب NH4 موجب كأيون موجب مع أيون الهيدروكسيل السالب يبقى عن- هيدريدات المجموعة الخمسة أولا ده القدرة على تكوين رابطة تناسقية لأن عندها زوج من الكتلات الحرة أيضا تذوب في الماء وتكون قواعد وتسمى أنهيدريد قاعدة أو قاعدة ينقصها ماء لأنها مستقبلة البروتون على وجود زوج الكتلات الحرة تاخده وتنفصل أيونات OH تزيد قاعديتها كلما زادت سالبية العنصر لذلك نجد أن النيتروجين ال- ال- الأمونيا بيكون أكثر قاعدية من الفوسفين ليه؟ عشان سالبية ال N أكبر من سالبية ال P لأن انتوا عارفين النيتروجين في المجموعة تحتيه الفوسفور وفي المجموعة زي ما خدنا في الباب الثاني كلما اتجهنا إلى أسفل بيزيد نصف القطر وتقل السالبية يبقى سالبية ال N أعلى من سالبية ال B يبقى قطبية النشادر أكبر من قطبية الفوسفين وبالتالي يبقى قدرة النشادر أو قدرة نيتروجين النشادر على استقطاب بروتون الماء والاتحاد معه مكونا نيتروجين الأمونيوم أعلى من قدرة ال- ال- ذرة الفوسفور في ال- ال- الفوسفين على استقطاب بروتون الماء تاني نوضحها يعني لو أنا عندي NH3 ها NH3 عنده زوج بالكتلات الحرة و PH3 أيضا عنده زوج بالكتلات الحرة لما يجي يتفاعل ده مع المية وده مع الماء سالبية النيتروجين أعلى من سالبية الفسفور أو قطبية النشادر عموما أعلى فتقوم قد قوة جذب ال N او ال H موجب عشان تكون معها رابطه تناسقيه اكبر من هنا يعني ال N تستقطب البروتون ال N تاخذ البروتون وتكون معاه ان اتش 4 والبي اتش 3 تاخذ البروتون وتكون PH 4 ولكن قدره الامونيا على استقطاب البروتون من الماء اعلى من قدره الفوسفين لان قطبيه النشادر أكبر من قطبية الفوسفين وبالتالي يبقى النشادر أكثر قاعدية من الفوسفين أو هيدروكسيد الأمونيوم أكثر قاعدية من هيدروكسيد الفوسفونيوم آه، ده بالنسبة لتفاعلها مع الهيدروجين ناخد تفاعلها مع الأكسجين مع الأكسجين بتكون نوعين من الأكاسيد يعني لو خدت نيتروجين مع الأكسجين هيكون إما ثالث أكسيد وإما خامس أكسيد يعني النيتروجين هيكتب نكتبها تاني كده أسهل عشان نكتب نوع كل أكسيد جنبيه النيتروجين يا إما يكون N2O3 يا إما يكون N2O5 الفوسفور هيكون B2O3 وB2O5 دي أشهر أكاسيد المجموعة الخمس لكن لها أكاسيد أخرى طبعا AS2O3 وAS2O5 SB2O3 SB2O5 BI2O3 وBI2O5 احنا عندنا البيزموت فلز وبالتالي هيبقى اكسيده قاعدي ثالث اكسيد الانتيمون اخذناه كمثال على الاكاسيد المتردده باقي الاكاسيد هي اكاسيد يا اما لا فلزات يا اشباه فلزات واشباه الفلزات لها خواص اللا فلزات وبالتالي يبقى الاكاسيد ديت حمضيه وإن كانت بتقل الحمضية كلما اتجهنا إلى أسفل ودي أيضا حمضية يبقى أنا عندي أكاسيد حمضية ومترددة وقاعدية متردد اللي هو ثالث أكسيد الأنتيمون قاعدي اللي هي أكاسيد البزموت لأنه فلز حمضي باقي أكاسيد المجموعة الخمسة طيب يبقى كده عرفنا أن المجموعة الخمسة عناصر غير نشطة تفاعلاتها بسيطة تتحد مع الهيدروجين وتكون هيدريدات زي NH3 و BH3 هذه الهيدريدات لها القدرة على تكوين روابط تناسقية وتذوب في الماء مكونة قواعد وقاعديتها بتزيد كلما زادت قطبية المركب وبالتالي يبقى أعلى قاعدية فيها هو الأمونيا آه، أيضا قلنا تتحد مع الأكسجين وتكون يا ثالث أكسيد يا خامس أكسيد الأكاسيد الناتجة إما حمضية وإما قاعدية وإما مترددة تغلب طبعا الصفة الحمضية عليها لأنها أصلا مجموعة الخمسة زي ما احنا عارفين فنجد إن مفيش فيها قواعد غير البزموت والمتردد غير ثالث أكسيد الأنتيمون أما باقي أكاسيد المجموعة 5A فهي أكاسيد حمضية أيضا من ال- من الصفات التي تخص الم- ال- اللافلزات الصلبة والموجودة في المجموعة 5A هي خاصية التآصل ايه المقصود بالتآصل ببساطة شديدة احنا عندنا بعض العناصر نسمع عليها عن صور مختلفة يعني مثلا نسمع عن الكبريت في كبريت على شكل منشور يسمى كبريت منشوري وكبريت يسمى كبريت معيني في عندنا فسفور أحمر وفسفور بنفسجي وفسفور أبيض في عندنا ال- ال- ال- الأنتيمون منه أصفر ومنه أسود يعني العنصر الواحد ليه أكثر من صورة هذه الصو- الصور تتحد في الخواص الكيميائية ولكن تختلف في الخواص الفيزيائية تختلف في الشكل في اللون في درجة الانصهار في بعض خواص فيزيائية لكن لما تيجي تدخل في التفاعلات الكيميائية تبقى تفاعلاتها واحدة فبنقول إن التآصل إيه هو وجود العنصر في عدة صور تتحد في الخواص الكيميائية وتختلف في الخواص الفيزيائية وما ننساش ان صفة التآصل كصفة تعريفها قلناه لو عايز تكتبه معايا تاني عشان انا مش هكتبه دلوقتي التآصل هو وجود العنصر في عدة صور تتحد في الخواص الكيميائية وتختلف في الخواص الفيزيائية طيب التآصل اللي انا عايز اكتبه هنا وناخد بالنا منه انها صفة تخص اللافلزات الصلبة يعني العنصر العنصر اللي فيه اللي فيه فلز اللي في اللافلز الصلب هو الذي يكون فيه صفة التآصل ولذلك نجد النيتروجين غير متآصل ليس له صور تآصلية ليه؟ لأنه لا فلز أنا آسف لأنه غاز اللافلزات فيها صور تآصلية إذا كانت صلبة الزر... الزر... الفوسفور والزرنيخ والأنتيمون ليهم صور تآصلية أيضا البزمت ليس له صور تآصلية لأنه فلز يبقى بنقول تاني أن التآصل وجود العنصر في عدة صور تتحد في خواصها الكيميائية وتختلف في خواصها الفيزيائية نتيجة اختلاف ترتيب الذرات داخل الشكل البلوري للعنصر آه، ينتج عن ذلك صور مختلفة للعنصر الواحد هذه الصور بتكون لها خواص كيميائية واحدة وقلنا أن صفة التآصل هي صفة خاصة باللافلزات الصلبة يعني أي عنصر عشان تقول أن في تآصل شوف الأول هو فلز ولا لا فلز إذا كان لا فلز يبقى في تآصل إذا كان غاز ما فيهوش تآصل يبقى لازم يجمع بين صفتين لا فلز وصلب تقول لي طيب ما انا عندي الزرنيخ والانتيمون قلت لنا ان هم اشباه فلزات اقول لك وانا ايضا في الباب الثاني قلت لك ان شبه الفلز له خواص اللا فلز فلما اجي اتكلم عن الزرنيخ والانتيمون كعناصر بقول لها اشباه فلزات لكن لما اجي اتكلم عنها كخواص وكاكاسيد وغيره بتاخد شكل او طريقه اللا فلزات وعشان كده انا بقول ان صفه التآصل تخص اللا فلزات الصلبه بدخل دول معاهم رغم انهم اشباه فلزات ليه لان الشبه الفلز له خواص اللا فلز ده الفكرة عن عناصر المجموعة ال- ال- الخمسة من حيث التوزيع الالكتروني ومن حيث الاستقرار النسبي لعناصر المجموعة الخمسة وأيضا من حيث ال- ال- وجودها في الطبيعة إما على شكل فوسفات كالسيوم أو أباتايت أو كبريتيدات في الزرنيخ والأنتيمون والبزموت واتكلمنا عن اتحاد عناصر المجموعة ال- الخمسة مع النيتروجين ومع الأكسجين لتكوين أكاسيد وتكوين هيدريدات وقلنا إن هيدريدات المجموعة الخمسة لها القدرة على تكوين روابط تناسقية وإنها بتدوب في الماء وتكون قلويات آه، هناخد إن شاء الله في عجالة غاز النيتروجين ونبدأ إن شاء الله آه، في بعد ال- العيد بإذن الله في ال- دراسة مركبات النيتروجين بس بسرعة كده في دقيقتين اتنين هقول لك إن عنصر النيتروجين جزيئه بيتكون من ذرتين بينهما رابطة تساهمية ثلاثية عنصر النيتروجين جزيئه بيتكون من ذرتين بينهما رابطة تساهمية ثلاثية ولذلك لا نجد أن النيتروجين بيدخل في تفاعلات إلا تحت ظروف خاصة كذلك النيتروجين عنصر مستقر بيقع في المجموعة الخامسة تفاعلاته اللي هنتعرض ليها تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين وتفاعل النيتروجين مع الأكسجين وتفاعل النيتروجين مع المغنيسيوم وآخر تفاعل مع كربيد الكالسيوم تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين بيتكون غاز أمونيا طبعا خلي بالك معايا لما اكتب معادلات على شكل مخطط كده ما بوزنهاش لان انا مش ما ينفعش اوزن مع كل عنصر لكن لما تيجي تكتب المعادله لوحدها كل معادله لوحدها يجب ان تكون المعادله موزونه اوعى تنسى نيتروجين مع الاكسجين هيكون اكسيد ني- طبعا هنا هيتم في الشرار الكهربي او زي ما هنعرف في تحضير النشادر ممكن 500 درجه مئويه و500 ضغط جوي مع الاكسجين في وجود قوس كهربي هيتكون اكسيد نيتريك NO ال NO ده عديم اللون يتحد مع الاكسجين ويكون لي NO2 ثاني اكسيد نيتروجين بني محمر مع المغنيسيوم باشتعال المغنيسيوم في النيتروجين هيتكون نيتريد مغنيسيوم Mg3N2 وقلنا المرة اللي فاتت ان الفلز مع النيتروجين يتكون نيتريد الفلز نيتريد الفلز يذوب في الماء ويكون هيدروكسيد الفلز اللي هو MgOH ويتصاعد غاز نشادر يبقى تاني نيتروجين مع المغنيسيوم يكون نيتريد مغنيسيوم نيتريد المغنيسيوم يذوب في الماء ويتصاعد غاز النشادر أيضا النيتروجين مع كربيد الكالسيوم CaC2 اسمه كربيد كالسيوم كربيد كالسيوم هيتكون من الاثنين سي- سياناميد كالسيوم اللي هو CaCN2 ويخرج كربون ال CaCN2 بيستخدم كسماد زراعي لانه ايضا بيذوب في الماء ويتكون كربونات كالسيوم ويتصاعد غاز النشادر وغاز النشادر بيزود خصوبة التربة يبقى تفاعلات النيتروجين مع الهيدروجين يكون نشادر مع الأكسجين يكون أكسيد نيتريك أكسيد النيتريك يتحد مع أكسجين الهواء الجوي ويكون لي ثاني أكسيد نيتروجين بني محمر مع المغنيسيوم هيكون نيتريد مغنيسيوم نيتريد المغنيسيوم يذوب في الماء ويكون هيدروكسيد مغنيسيوم ونشادر آه، مع كربيد الكالسيوم يكون سياناميد آه، كالسيوم وسياناميد الكالسيوم سماد زراعي ليه؟ لأنه يذوب في ماء التربة عند الري ويتصاعد غاز النشادر أو يتكون في التربة غاز النشادر غاز النشادر بيزود خصوبة الأرض وبيمتص النبات على على شكل أملاح نيتروجينية لأن النيتروجين زي ما احنا نعرف المرة الجاية إن شاء الله عنصر أساسي لغذاء النباتات كده نكون وصلنا عند مرحلة م- بفضل الله وتوفيقه معقولة جدا في المنهج آه، كده الحمد لله رب العالمين خلصنا ال- ال- الباب الرابع باقي فيه مركبات النيتروجين ونبدأ في الباب الخامس يعني بفضل الله احنا موفقين بفضل ربنا وتوفيقه إلى أن احنا إن شاء الله نخلص المنهج قبل المدارس ما تنتهي ونبدأ مراجعات وحل امتحانات في الشهر الأخير إذا أراد الله لنا اللقاء والبقاء فيما بقي من العام أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا دائما إلى كل خير ولا أنسى أن أقول لأبنائي في أجازة العيد وفي أيام العيد لا يعصى الملك لأن العبيد لا طاقة لهم بمعصية الخالق سبحانه وتعالى فلا تجعل أيام العيد والأيام المباركة وأيام العطلة لا تجعلها بابا من المعاصي واجعلها بابا من القربات إلى الله سبحانه وتعالى لا تضيع أيام العيد في معصية الله فأنت في قبضة الله سبحانه وتعالى لا تدري ماذا يفعل بك فاتق الله في نفسك لا تضيع أيامك ولا تغضب ربك وكن دائما على وجل لا تنسى صيام يوم عرفة إن لم تكن صائم من هذه الأيام فعلى الأقل لا تضيع يا ابني ويا ابنتي صيام يوم عرفة حتى يكفر الله سبحانه وتعالى لك لكم بصيامها سنتين ف- فلا تضيعوا صيام يوم عرفة واقضوا اليوم في تلاوة القرآن والذكر وتسبيح الله سبحانه وتعالى وتحميده وتهليله وكونوا بأرواحكم مع الحجيج ادعوا الله سبحانه وتعالى لحجيج بيته أن يعودوا إلينا سالمين وأن يعودوا إلينا غانمين مقبولين وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال اللهم وفقنا ووفقهم إلى ما تحبه وترضاه اللهم تقبل دعاءهم لنا ودعاءنا لهم وارحمنا وإياهم واجعلنا من أهل جنتك اللهم اغفر لكل من علمني حرفا وكل من دلني عليك وارشدني إليك وأعانني على طاعتك اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا وكل من علمنا وكل صاحب فضل علينا اغفر له ربي في هذه الأيام المباركة واغفر للقائمين على هذه القناة وارزقهم من فضلك بمنك وجودك ارزقهم الرضا وارزقهم العمل لدينك ونشر دينك بال- بالكلمة الحسنى والموعظة الحسنة وارزقنا وإياهم الصبر حتى نلقاك ع- ونلقى نبيك محمد على الحوض يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الأيام أن تتقبل منا الطاعات وأن ترفع درجاتنا في الجنة وأن تجعلنا من عبادك المقبولين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله أن ألقاكم في الأسبوع بعد القادم بعد العيد إن شاء الله على خير وبركة وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته